مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اريد ان احدثكم اليوم بمناسبه عيد القيامه عن عتاب الرب لاولاده عتاب الرب لاولاده السيد المسيح لما قام طبعا قيامته كانت مصدر فرح للكل وقال لهم اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم لكن برضو على الرغم من كده كان في شوية عتاب شوية ايه عتاب عايز اشوف ايه طريقة العتاب دي ازاي ربنا بيعاتب اولاده واحبائه طبعا اول نقطة احب اقولها انه ليس مع كل احد يعاتب ليس مع كل احد يعاتب انما بيعاتب احبائه لان العتاب بيكون مع المحبين فهو لم يعاتب لا حنان ولا قيافه ولا بيلاطس ولا حد من الهيصه دي كلها ولا رؤساء الكهنه ولا غيره دول ما يستحقوش لكنه عاتب احبائه وكان يعاتب احيانا حتى قبل القيامه هنشوف الامثله دي يعني ومع ذلك فهو في بعض الاحيان كان يوبخ وبعض الاحيان كان ينتهك وبعض الاحيان كان يعاقب وبعض الاحيان كان يحاور يدخل في مناقشات يعني وفي بعض الأوقات كان يوجه يوجه زي مثلا لما بطرس رفع سيفه وضرب ودن العبد وجهه قال له رد سيفك إلى غمدة إلى غمدة من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ يعني ده نوع من التوجيه ما كانش فيه عتاب وفي بعض أوقات كان بيعاقب وكان بينتهي معاملات السيد المسيح وكيف كان يتعامل ده موضوع طويل لو كان عندنا وقت نبقى ناخده عشان نعرف مثاليات الحياة كما كان يسلك فيها المسيح ايه الامثلة بتاعت الحاجات يعني شوفوا في بعض الاوقات عتاب السيد المسيح بيكون في رنة توبيخ خفيفة وأحيانا ما يكونش فيه زي إيه مثلا زي ما بطرس كان ماشي معاه على المية وبعدين خاف وقع وطب في المية وقال له الحقني يا رب فالمسيح مسك ايده وانقذه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت يعني هنا فيه نبرة توبيخ بس توبيخ خفيف ما سابوش يغرق أنقذوا لكن مع الإنقاذ فيه نبرة توبيخ خفيفة ساعات الناس يفتكروا حنو الآباء أو الأمهات إن ما فيش ولا كلمة تخدش شعورهم ويزعلوا لا ما تجيش كده ده التدليل الكثير ممكن يتلف الناس بس يكون التوبيخ على قد احتمال الشخص وبقدر الامكان يكون خفيف قال له يا قليل الايمان لماذا شككت هيقول ايه ما هي لابساه لابساه نيجي مثلا اكتر واحد عاتبه السيد المسيح بعد القيامه كان بطرس الرسول بطرس الرسول انكر المسيح ثلاث مرات على الرغم من ادعاءاته الكثيرة لو أنكرك الجميع أنا لأنكرك لو أدى الأمر إني أموت معك لو شك فيك الجميع أنا لا أشك ولكن أنكروا ثلاث مرات عملوا زي السيد المسيح في عتابه نظر له نظرة من على الصليب سيحت دموع خلى الديك يصيح في ذلك الحين وطبعا هنا صاح الديك بمشيئة إلهية يعني لو واحد سألك وقال لك هات لي ديك صاحب مشيئة إلهية تقول له ديك إيه؟ بطرس ولو قال لك هات لي دودة مشيت بمشيئة إلهية قول له في قصة يونان الدودة اللي أكلت اليقطيمة وقال لك هات لي ضربة شمس مشيت بمشيئة إلهية تقول له في قصة يونان برضه يعني في حاجات بتمشي ولو قال لك في عالم البحار ازاي بيمشي بطريقه الهيه تقول له اعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان وامر الله الحوت فقذف يونان يعني في حاجات بتمشي بمشيئه الهيه كده من ضمنها ديك بطرس ده زي ما يكون ملاك هو اللي اللي صحصحه مش صاح الديك ده صاح الديك فصحصح بطرس قال له انت فين قوم خلي بالك من روحك بعد القيامة بقى قابله وشوفوا العتاب بيقول له ايه قال له يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك مرة قال له طب ارعى غنم مرة تانية يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب قال له طب ارعى خرافة والمرة الثالثة قال له يا سمعان بن يونا فحزن بطرس لأن كلمه ثلاث مرات إخواتنا الكاثوليك في حكاية ارعى غنم يربع خرافي افتكروا إن بتدلوا الرئاسة ده بطرس كان خايف على روحه لأن المسيح قال من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات فهو أنكره مش أنكره بس قدام الناس ده قصاد جارية وقصاد اللي يسوى واللي ما يسواش وأنكره ثلاث مرات فكان معرض يضيع فارعى غنمي ارعى خرافي يعني ثبته في الدرجة الرسولية وما شالوش منه بدليل ان بطرس حزن لان الرب ساله ثلاث مرات يعني واحد لما يسال واحد تاني يقول له انت بتحبني ثلاث مرات معناها حب ده موضع ش... لكن لا قال له يا خاين ولا قال له يا خواف ولا قال له انك انت بتنكرني قصاد جاريه ولا قال له فين شجاعتك ولا قال له فين وعودك ولا حاجة أبدا لكن فهمها بطرس فهمها لأن سألوا السؤال ثلاث مرات وفهمها لأنه ناداه باسمه العلماني قال له يا سمعان بن يونا لم يناديه باسم التكريس بطرس باسمه العلماني القديم باسمه العلماني القديم دي فكرتني بقصة حدثت عندنا قريبا في تاريخ الكنيسة أيام البابا يؤنس التاسع عشر في الثلاثينات كان في أحد الآباء الأسقفة أو المطرنة غلط في غلطة فناداه البطرك باسمه القديم العلماني او الرهباني قبل رسامته مطران فجه هذا الاسقف وسجد عند البطرك وقال له ما سبكش غير لما ترجعني تاني زي ما كنت لان شعرت ان قوه خرجت مني القوه اللي كانت عندي خرجت مني لانه ناداه باسمه الاولاني مجرد نداه باسمه الاولاني فالتاني فضل راكع عند رجليه وقال له ما اقدرش اسيبك غير لما ترجعني زي ما كنت المسيح ناداله باسمه الالماني سمعان ابن يونا ما قالوش حتى سمعان بطرس سمعان ابن يونا فكلمه تخوف لكن لا فيه كلمه جارحه ولا فيه كلمه شديده ولا تذكيره بخطاياه ولا قال له عملت وسويت لكن عاتبه بطريقة هادئة فهمها كويس جدا مش ضروري لما تعاتب تقول بطريقة غير يعني ممكن تقول بطريقة غير مباشرة مش ضروري كلام زي رجم الطوب بطريقة هادية يا سمعان ابن يونا أتحبني السيد المسيح أعطانا مثلا في هذا الأمر كيف يكون الأداب وأيضا قال هذا لإنسان بيحبه وعارف إنه يقدر يحتمل اوعى تعاتب إنسان ما بيحبكش واوعى تعاتب إنسان ما يحتملش العتاب واوعى تعاتب إنسان متكبر ومتعجب الموقف يقلب يقلب على طول على رأي الشاعر اللي بيقول ودع العتاب فرب شر كان أوله العتابة إنسان تعاتبه فالمسألة تزيد أكتر من الأول والمسافة بينكم وبين بعض توسع وتخرجوا تقولوا يا ريتنا ما اتكلمنا لو لقيت الشخص اللي قصادك مستعد يقبل العتاب عاتبه زي ما السيد المسيح قال كلمة لطيفة جدا قال من له أذنان للسمع فليسمع إذا كان له أذنان ممكن يسمعوا العتاب عاتبه ملهوش أذنان للسمع بلاش الحكاية هتقلب وتضر عشان كده قلت المسيح كان يعاتب احبائه لان احبائه يحتملون العتاب حاجه تاني لما كانوا في بستان جثيمان والمسيح كان في صراع شديد في البستان وطلب منهم انهم يسهروا معاه فناموا ثلاث تلاميذ من احب التلاميذ اليه ازاي عاتبهم المسيح قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربه ثلاث مرات يقول لهم ما فيش فايده الكتاب بيقول لان اعينهم كانت ثقيله فازاي عاتبهم السيد المسيح قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربة يعني أنا بقول لكم الكلام ده لفايدتكم مش لفايدتي مش اسهروا معايا لأن أنا محتاج لسهركم معايا ده أنتوا اسهروا لئلا تقعوا في تجربة وفعلا وقعوا في التجربة لأن بعد كده لما قبضوا عليه اللي هرب هرب واللي خاف خاف واللي أنكر أنكر ووقعوا في التجربة ده قال لهم اسهروا وصلي لأن, لأن أنا قلت لكم إن الشيطان مزمع أن يغربلكم يعني أنا مش بقول لكم الحاجات دي علشاني أنا بقولها علشانكم كويس إنك أنت لما تعاتب واحد تظهر له الفايدة اللي هو يحصل عليها مش الفايدة اللي انت تحصل عليها دي قاعدة أخرى والعجيب أن السيد المسيح في هذا العتاب أوجد لهم عذرا قال لهم معلش الروح نشيط أما الجسد فضعيف يعني زي ما بيعاتب وبيعذر اللي قصاده يقول له أنا عارف إن روحك نشيط بس جسدك ضعيف ما قدرتش تسهر أدي أسلوب من العتاب فيه دفاع عن الشخص وفيه رقة ما قالهمش صحيح عند الشدائد تعرفوا الإخوان وأنا أنا في الوقت اللي أنا تعبان فيه ومن أجلكم وأنتوا نايمين وأنتوا مش قادرين ما فيش كلام شديد خليك رقيق في عتابك عشان يقبل العتاب منك ولو قدرت وانت بتعاتب تعذر اللي قصادك ده انت لما تعذره وتقول له انا عارف طبعا انك انت معذور في الموضوع ده يقول لك لا لا لا لا انا غلطان لكن لو انت قلت له انت غلطان يقول لك انا معذور آه، الناس آه، يقولوا العكس حاجة تانية مثلا التلاميذ وصيد السمك بعد القيامة تلاقوها في يوحنا 21 نزلوا يصيدوا سمك السيد المسيح كان يقدر يقول لهم الله أنا قلت لكم تعالوا ورايا فأ- تبقوا صيادي الناس رجعتوا تصيدوا سمك ما احنا سيبنا الشغلانة القديمة دي يوم ما تكرسنا شاف وسكت ولم يعاتب ده لو قال لهم رجعت تاني لصيد السمك وانا قلت لكم تصيدوا الناس كانوا ردوا عليه وقالوا له بالعكس يا رب ده الناس هم اللي عايزين يصيدونا دلوقتي مش مش احنا اللي نصيد الناس لكن مررها وقال لهم عايزين تصيدوا سمك ارموا على يمين السفينة هتلاقوا سمك كتير وفعلا رموا على يمين السفينة طلعوا 153 سمك ل- لدرجة الكتاب بيقول كادت الشباك ت- تتمزق من كثرة السمك فاجتذبهم إليه ما كانوش عارفينه فيوحنا قال هو الرب بطريقة هادية لطيفة لكن احنا عبنا ان احنا في العتاب لا ننظر سوى الى النقط السوداء فقط ونركز عليها كما لو كان اللي قصادنا عمره ما عمل فينا جميل ولا عمره ما عمل فينا حاجه كويسه ما فيش غير النقط السوداء وهي اللي نعاتب عليها ليه كده ده احسن حاجه للعتاب لما تعاتب واحد تبتدي في الاول بالنقط البيضاء تقول له يا فلان انا عارف محبتك وعارف انك انت عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا ولا انسى جميلك في كذا وكذا ولا انسى عواطفك في كذا وكذا ولا انسى محبتك في كذا وكذا بس يعني النقطه دي وتخش في النقطه دي وبعد ما تخش فيها تقول له انا عارف طبعا انك انت ما ص- ما تقصدش مش ممكن واحد في محبتك يقصد كده بس يعني نتيجة ضعفي انا اتأثرت يقول لك لا لا لا مش ضعفك انا اللي غلطت قول له العفو العفو العفو انت ما غلطتش بس انا العتاب يجي كده علشان يبقى مقبول لكن اول ما تقابله تقول له اخيرا انكشفت انا كنت فاكرك صديق ومحب قمت تعمل فيا الفصل كده صحيح زي ما قال الشاعر لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي يقول لك ضيعت أيامك يعني إيه؟ يعني بتشك فيا؟ الحكاية تقلق أنت إذا أردت أن تعاتب ابدأ أولا بالنقط البيضاء اللطيفة وزود فيها واثبت محبتك للي بتعاتبه يعني لا تعاتب إنسان بأسلوب عداوة ولا تعاتب إنسان بأسلوب هجوم لكن عاتبه بأسلوب محبة ورقة ومديح فيقبل العتاب منك زي ما السيد المسيح قال لهم الروح نشيط بس الجسد ضعيف فيها مديح وفي حاجات تانية أقولها لكم قاعدة أخرى في العتاب إن السيد المسيح لم يكن يعاتب على كل شيء في أمور كثيرة كان يمررها من غير ما يعاتب من غير ما يقول ولا كلمة عتاب أضرب لكم مثالين مريم المجدلية اللي قالت له يا سيد إن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته افتكرت إن الجسد اتسرق و- وده بستاني وهو اللي سرقه كان يقدر يقول لها يا مريم ده انت شفتيني قبل كده زي ما ذكر في متى 28 ومسكتي قدمي وسجدتي انت ومريم الاخرى بعد كل ده واديتك رساله بعد ما شفتيني واديتك رساله ومسكتي قدمي كل ده تقول لي اخذته ووضعته بقى دي عقليه ولا نفسيه ولا عاطفيه ده لو قال كده كان عكس من قلبته ما قالهاش حاجه قال لها يا مريم قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم قال لها روحي وقولي لاخوتي كذا وكذا وكذا يعني كان رقيقا مع هذه الفتاه الباكيه فلم يرد بعتاب ان يزيد دموعها وتعبها هو عايز يفرح قلبها فمش ضروري هو كل وقت الواحد يعاتب في ناس نكديين العتاب عندهم زي النفس الطالع والخارج كده منين ما يقابلك يشوف لك كلمة عتاب طب يا عم انقذني شوية اديني اجازة من عتاب يشفيك ينسى لك كل الحاجات الكويسة وما يفتكرش غير العتاب ساعات العتاب يكون نوع من النكد وانتوا فكركم كتير من الزوجات اللي بيفقدوا او ازواجهم برضه من العتاب كثره العتاب والعتاب بعده تحقيق واثناء التحقيق اتهام ويفتكر الراجل انه متجوز وكيلة نيابة ولا رئيسة مباحث ولا أي حاجة. الله مفيش غير العتاب والتحقيق والكلام وال... تدريب ليكوا بهذه المناسبة قللوا العتاب قللوا العتاب بقول لكوش الغوه خالص قللوه على فكرة لما أقول عتاب ما أقصدش بس كلام العتاب ده ساعات واحد يبص نظرة عتاب كده ويهز راسه أصعب من الكلام ومفيش نظرة عتاب فيه وفي إيماء عتاب وفي هزة راس عتاب وفي تشويحة يد عتاب وفي حاجات كتير ده يعني ربنا ينقذكم من العتاب اللي فيه عذاب كثرة العتاب غير لائقة كتر عبارات المديح وكتر عبارات الإطراء يعني يسموها words of compliments كلام كده تقدير وتوقير وقلل العتاب وفي واحد يقول له انا مش عايز عبدك مش عايز اعاملك زي معاملتك ولو كنت انا عايز اعاملك زي معاملتك كنت عملت كذا وك... لكن انا مش هعمل ويبقى قال كل اللي هو عايزه بلاش اسلوب بلاش العتاب الكتير وبلاش الاسلوب الشديد في العتاب السيد المسيح في اوقات كثيره ما كان يعاتب طب النسوه دول اللي, اللي راحوا بالحنوط يوم الاحد حنوط حنوط ايه يا يا جداتي العزيزات ده حنوط يعني رايحين لجسد ما قامش تحط له حنوط ما دام الجسد قام يبقى الحنوط لازمته ايه؟ كان يقدر ربنا يبعت لهم ملاك يقول لهم انتوا لسه ما امنتوش بالقيامه جايبين حنوط ليه؟ ارجعوا بيه انت وهي يلا كان يقدر لكن ما عملش كده قال لهم كلمة عتاب لطيفة رقيقة في السكة قال لهم لماذا تطلبن الحي بين الأموات يعني الحنوط ده بيجي للأموات وانتوا جايين تطلبوا الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال ده قال لكم قبل كده ان في اليوم الثالث يقوم رجعوا بالحنوط ولكن ما فيش توبيخ يعني لكن الكلام ضمنا مفهوم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات بيعاتبكم ليس ها هنا لكنه قام كما سبق وقال لكم انه هيقوم على فكرة بمناسبة الحنوط دي عايز أقول لكم كلمة يمكن أنتم ما تعرفوهاش في اللغة العربية ما أعرفش هيترجموها إزاي مش هتترجم كلمة حنوتي حنوتي ده اللي بتاع المقابر واحد يقول حنوتي جاي من حنوتي على محل لا هي حنوطي اللي بيجيب الحنوط ويحطه لل في القبور للجثث فيسموه حنوطي من الحنوط فالناس بالرقه بتاعت النساء يقولوا حنوتي الطه يقولوها ته زي ما اقول لك واحده واقفه في الطابور فكلمه حنوطي سموها حنوتي وسلكت حنوتي لكن هي من الحنوط يعني فالنسوة دول كانوا عاملين برضو زي الحنوط دول جايبين معاهم حنوط للجسد فبتجيب حنوط للجسد يعني الجسد لم يقم فكانوا واحد فينا يعني يقول دول كانوا يستاهلوا كلمتين ناشفين يقول لهم عيب انتوا ما عندكوش ايمان لو عندكم ايمان كنتوا افتكرتوا انه قام ولو عندكم ايمان بانه قام ما كنتوش تجيبوا حنوط لكن بهدوء وبلطف قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ليس هو ها هنا لكنه ايه قام السيد المسيح مثلا في عتابه لتوما اهو توما شك فيه ما قالوش يا شكاك ما قالوش يا عديم الايمان وان كان ان كان جاب سيره الايمان بالطريقه اللطيفه قال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا انا جاي اعالج الجو يعني مش جاي السيد المسيح لكي يوبخ تومه على شكوكه لا ابدا ده جاء لكي ينجي تومه من شكوكه فرق بين العبارتين لم يأتي لكي يوبخ توما على شكوكه إنما جاء لكي ينقذ توما من شكوكه قال له أنت بتشك افتكرت افتكرتني ما قمتش هات صباعك وحط وادي إيديا وادي جنبي خلاص استريحت يا توما قالش يا حبيبي غير مؤمن خليك مؤمن وطوبى لمن آمن دون أن يرى يعني بمنتهى الرقة عالج شك الرجل ونجاه من شكه بدون ما يوجه بدون ما يوجه اليه اي كلمه جارحه كل ده علشان يعلمنا كيف نتعافى في هدوء في رقه بدون اسلوب جارح ايضا لم يوبخ الذين هربوا وقت القبض عليه ده لما قبض عليه كل التلاميذ هربوا الوحيد اللي, اللي تابعه هو يوحنا الحبيب وبطرس وصل لنص السكة وأنقذ لكن الجميع هربوا ما سمعناش أبدا بعد القيامة انه عاتبهم على هروبهم ما حصلش ابدا في الكتاب المقدس لا تجد كلمة واحدة من هذا النوع بل بالعكس ده هو سهل لهم طريقة الهروب الناس اللي قبضوا عليه قال لهم بس خلوا دول يمشوا لم يوبخهم على خوفهم واغلاقهم على انفسهم في العليق ما حصلش ما قال لهمش ليه خايفين ما قال لهمش ليه قافلين على نفسكم ما قال لهمش انتوا غير صرحاء في الايمان وغير اقوياء في الايمان وانتوا خوافين ما قالش ابدا السيد المسيح لا يعاتب على النقط التي يعرف ان الطبيعه البشريه ضعيفه فيها في نقط الطبيعه البشريه ضعيفه فيها وهو عارف زي ما قال الجسد ضعيف والروح نشيط ساعات النفسيه بتبقى ضعيفه آه، بولس الرسول اخذ هذا الاسلوب فيما بعد وقال في احتجاجي الاول لم يقف معي احد لا يحسب عليهم الطبيعه البشريه ضعيفه وربنا ياما بيشوف الطبيعه البشريه الضعيفه وكانه ما فيش حاجه زي ما قال له داوود النبي ان كنت للاثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة وبنردد هذا المزمور كأول مزمور في ساعة النوم أيضا كان رقيق في بعض عتابه زي ما في لبس قال له أرنا الآب كفانا قال له أنا معكم كل هذا الزمان يا في لبس ولم تعرفني من رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآن بأسلوب تعليمي يعني كان السيد المسيح يعاتب أحيانا بأسلوب تعليمي موضوعي لا يمس فيها الشخص لكن يمس الموضوع ذاته وزي ما التلاميذ قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين وافتكروه بيتكلم على الخبز كلمهم باسلوب تعليمي ايضا قال لهم انا كلمتكم جهه الخمس خبزات والخمس الاف وغيره فالمقصود بخمير الفريسيين هو تعليمهم فالسيد المسيح كان يعالج هذه الامور باسلوب تعليمي ايضا لما دخل عليهم الابواب مغلقه وظنوه خيالا لجأ إلى أسلوب الإقناع وليس إلى أسلوب التوبيخ أو العتاب قال لهم لا الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي جسوني وانظروا فأحيانا من أحسن الطرق للعتاب البحث الموضوعي يعني واحد يقول لك انا شكيت في كذا وكذا وكذا تقول له من الناحيه الموضوعيه الحكايه دي كذا وكذا وكذا بدون ما تتعرض ليه ولا تقول له آه انت بتشك فيا وفين محبتك وفي وتسيب الموضوع كتير من الناس يلجأوا للعواطف ويسيبوا الموضوع ويلجأوا للنواحي الشخصية ويسيبوا الموضوع ويتكلموا ويعيطوا ويبكوا ويسيبوا الموضوع لكن الإنسان اللي عايز يعاتب عتاب مظبوط يكون موضوعي زي ما السيد المسيح ظنوه خيالا قال لهم لا انا مش خيال انا مش روح فقط ادي جسمي وجسوني وانظروا الروح ليس له لحم وعظام واخد من قصادكم واكل عشان تعرفوا ان الجسد قد قام يبقى هنا العتاب اخذ اسلوب الاقناع اسلوب التعليم اسلوب الشرح ولا اسلوب زعل ولا حاجه وبعدين لما ما فهموش حاجه بيقول الكتاب حاجه لطيفه انه فتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب يعني ياما ناس بيضيعوا الوقت في عتاب وفي زعل وفي تنشن مستمر يعني توتر في الموقف مستمر وما يخلصوش وما يوصلوش للنتيجة لكن الإنسان الحكيم يشوف الأمور من الناحية الموضوعية ويشرح وفتح ذهنهم ليفهموا ما في الكتب لغاية لما جعلهم يجتازون مرحلة الشك بالسلام دون أن يرهقهم بالعتاب في الحقيقة موضوع العتاب موجود عند ربنا من زمان حتى في العهد القديم وأحيانا بطريقة مؤثرة زي أول سفر إشعياء الإصحاح الأول يقول اسمعي أيتها السماوات وابهتي واقشعري أيتها الأرض فإن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي طب تعمل إيه يا رب في هذا العتاب قال هلم نتحاجج يقول الرب ادي ربنا اللي بيقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي وفي نشيد الكرمة موجود أيضا في سفر إشعياء النبي وبيقرأ في أسبوع الآلام يقول ربنا كان عندي كرم وعملت فيه وعملت وسويت وانتظرت انه ياتي بعنب جيد فاتى بعنب رديء اي شيء يمكن ان اعمله لكرمي ولم اعمله ليه لما طلبت منه عنب جيد اعطى عنب رديء ده هنا ربنا لما بيعاتب بيشهد السماء والارض خلي بالكوا عتاب ربنا هنا على الارض بس في السماء مفيش عتاب فيه عقاب هنا بيعاتب على الارض لان في فرصه للتوبه وفي فرصه لتغيير المسلك اما في السماء فمفيش فرصه يا ريت انت تعاتب نفسك قبل ما يعاتبك ربنا عتاب النفس موجود كتير جدا في سير القديسين وفي المخطوطات القديمة زي سيرة أنبا موسى السائح مثلا لما بدأ يفتكر خطاياه ويقول الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا الويل لك يا نفسي لما عملت كذا وكذا و... واحد بيعاتب نفسه يقول ليه يا نفسي بتعملي كده ليه ربنا عمل معاكي خير كتير وانت ما عملتيش حاجة اسمعي ايتها السماوات وابهتي جدا ايتها الارض من الاسلوب اللطيف في العتاب ابي جايل لما عاتبت داوود النبي عتاب ممزوج بالمديح كله تقول له كلمة مديح من هنا كلام مديح كتير من هنا وكلمة عتاب في الوسط كلام مديح قد كده وكلمة أتب في الوسط تقول له أنا عارفة إن ربنا هيعمل لك ريس على الكل بس أنا خايفة لما تبقى ريس ضميرك يتعبك إنك قتلت حد أنا عارفة إنك أنت اسمك مكتوب في حزمة الحياة مع ربنا وياما قام عليك ناس وربنا وقف جنبك وكذا وكذا بس يعني بلاش الموضوع ده أحسن يتعب ضميرك لدرجة إن داود في الآخر قال لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك لأنك منعتيني عن إتيان الدماء وانتقام نفسي لي أدي العتاب الرقيق اللطيف وجابت له هدايا في الأول وسجدت عند قدميه وتقول له سيدي وأمتك وآخر احترام ومذلة في الدنيا ووسط الاحترام الكبير والمذلة الكبيرة كلمة عتاب هنا كلمة بس اوعوا انتوا تعملوا كده وتقولوا كلمه تضيع اللي حاصل كله كلمه يعني تكون زي رجم الطوب ولا زي نكتفي كده اتفضل صلي